بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين من سفر اشعياء النبي الاصحاح الرابع فتمسك سبعة نساء برجل واحد في ذلك اليوم قائلات نأكل خبزنا ونلبس ثيابنا ليدعى فقط اسمك علينا انزع عارنا في ذلك اليوم يكون غصن الرب بهاء ومجدا وثمر الأرض فخرا وزينة للناجين من إسرائيل ويكون إن الذي يبقى في صهيون والذي يترك في أورشليم يسمى قدوسا كل من كتب للحياة في أورشليم إذ غسل السيد قذر بنات صهيون ونقى دم أورشليم من وسطها بروح القضاء وبروح الإحراق يخلق الرب على كل مكان من جبل صهيون وعلى محفلها سحابة نهارا ودخانا ولمعان نار ملتهبة ليلا لأن على كل مجد غطاء وتكون مظلة للفيء نهارا من الحر ولملجأ ولمخبأ من السيل ومن المطر مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس نتابع أحبائي تأملاتنا في سفر أشعية آخر صورة شفناها في ختام الإصحاح الثالث شفنا رجال أورشليم وهم ساقطون بالسيف وشفنا النوح والأنين اللي في أبواب أورشليم حتى إنه قال الكتاب المدينة كلها جلست في الأرض وفي التراب وكنا قلنا إن دوت يصور حالة البشرية اللي انهزمت من الخطية وظل هذا الحال إلى أن افتقدنا المشرق من العلاء إلى أن نبت غصن من بيت يسة فحول حزننا إلى فرح وحول ضعفنا لقوة وهو ده يا أحبائي موضوع الإصحاح الرابع اللي مدين له عنوان غصن الرب إن كنا في الإصحاح الثالث شفنا تأديب الله الشديد وكلماته الشديدة اللي وبخ بيها شعب إسرائيل من القيادات حتى نساء الشعب ففي الإصحاح الرابع الصورة تتغير تماما في الإصحاح الرابع نرى مراحم إلهنا ورجاء خلاصنا أو بحسب تعبير زكريا النبي كلام طيب وكلام تعزيه في الإصحاح الرابع يا أحبائي هنشوف مسيحنا غصن الرب إزاي بيحول أحزاننا لفرح إزاي بيعطينا النجاة من الخطية فإن كانت كلمات التوبيخ في الإصحاح الثالث فهي اللي قادت للتوبة وبالتالي للفرح وللتعزية اللي في الإصحاح الرابع إن كنا أحبائي شفنا الله يجرح في الإصحاح الثالث فنراه يعصب في الإصحاح الرابع كلمات الإصحاح الثالث يا أحبائي أشبه بكلمات يوحنا المعمدان الصوت الصارخ كلمات الشديدة اللي لازم كانت تسبق مجيء السيد المسيح ظهور غصن الرب يقول في العدد الأول فتمسك سبعة نساء برجل واحد في ذلك اليوم قائلات نأكل خبزنا ونلبس ثيابنا ليدعى فقط اسمك علينا انزع عارنا طبعا يا أحبائي المعنى الحرفي ثمرة موت رجال أورشليم في الحرب أصبحت النساء بلا رجال لدرجة أنه سبع نساء يمسكوا في راجل واحد ويشتهوا ان يرتبطوا بيه لا لشيء الا للتمتع بالحماية انه اسم هذا الرجل يدعى عليهم ان ينزع العار بتاعهم طبعا يا احبائي صورة في منتهى الضعف وفي منتهى الانكسار لما تذكرنا الصورة اللي كانت عليها بنات صهيون في الاصحاح الثالث ازاي كنا يتشمخنا يمشينا ممدودات الاعماق غامزات بعيونهن يشخشخن بارجلهن ادي ثمرة يا احبائي التأديب سبع نساء يمسكوا براجل واحد يقولوا له ايه فقط يدعى اسمك علينا انزع العار اللي عننا يعني مش مهتمين بالاحتياجات الجسدية بيقولوا له نأكل خبزنا ونلبس ثيابنا يعني مش عايزين منك حاجة فقط اسمك يدعى علينا فقط نرتبط بيك ده المعنى الحرفي بالنسبة لإسرائيل اللي حصل فعلا بعد الحرب لكن على مستوى الروح المعنى أعمق من كده بكتير المعنى يا أحبائي يكشف حاجة النفس الشديدة للخلاص شوف عوز النفس البشرية وضعفها إيه يقول لك فتمسك سبعة نساء برجل واحد طبعا سبعة ده رقم كامل النساء في الكتاب المقدس علامة الضعف فسبع نساء يعني ايه يعني النفس اللي صارت في حال في منتهى الضعف عديمة القوة النفس ديت تجري لمين مين الرجل الواحد دوت غير هو السيد المسيح اللي قال عنه بولس الرسول خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح تصوروا يا أحبائي النفس لما بدأت تشعر بمنتهى الضعف فشعرت إن هي محتاجة للمخلص فتمسك سبعة نساء برجل واحد قالوا له نأكل خبزنا ونلبس ثيابنا يعني يا رب احنا مش عايزين احتياجات مادية احنا ما بنطلبش الماديات احنا كل اللي عايزينه يدعى اسمك علينا ان احنا نرتبط بشخصك ايه ده يا احبائي ده ثمرة نزع الركن والسند اللي كان في الاصحاح الثالث رب اتكلنا على الامكانيات المادية اتكلنا على الخبز اتكلنا على اللبس اتكلنا على الفلوس وقت الضيقة وقت العوز ما نفعتناش النهاردة يا رب احنا ما بنطلبش الماديات لا نهتم ماذا نأكل وماذا نشرب امال ايه طلبتك ايه سؤالك سؤال يا رب ان انا ارتبط بيك ليدعى اسمك علينا سؤالنا يا رب ان احنا نكون العروسة بتاعتك ولا تتركنا لكن نتمتع بحمايتك ونعيش تحت ظل جناحيك شوف يا احبائي ثمرة الضيق شوفوا ثمرة الالام شوفوا ثمرة التوبيخات الشديدة اللي ربنا وبخ بيها وأدب بيها اسرائيل في الاصحاح الثالث النفس وقفت قدام ربنا ما بتفكرش في الماديات كل اللي بيهمها تقول للمسيح بس طالبين منك طلب واحد, طلب واحد هو ايه انزع ايه عارنا عار الخطية يا رب اللي لصق بينا مزلة الشيطان عدو الخير خد اللي احنا بنطلبه منك ليدعى اسمك علينا شوفوا يا احبائي النفس بتصف اشتياقها الشديد للخلاص تعالوا نشوف الخلاص اللي جهزه ربنا لهذه النفس النفس اللي شعرت بضعفها النفس اللي ما في شيء بيشغلها سوى الامور الروحيه اطلبوا اولا ملكوت الله وبره بص الخلاص اللي اعد ربنا لهذه النفس يقول في العدد الثاني في ذلك اليوم يكون غصن الرب بهاء ومجدا وثمر الارض فخرا وزينه للناجين من اسرائيل في ذلك اليوم يا احباء يعني في تمام الوقت في الوقت المحدد في ملء الزمان البشرية كانت كسبعة نساء بيصرخن لله ليتك تشق السماوات وتنزل لكن يقول الكتاب في ذلك اليوم في ملء الزمان حصل ايه ظهر مخلصنا بالجسد لخلاص البشرية ويقول عن يوم ظهوره في ذلك اليوم ليه لانه يوم محدد في فكر الله من قبل تأسيس العالم ربنا بسابق علمه عارف ان الانسان هيسقط وان البشرية الشيطان هيضغط عليها لكن هو مرتب يوم معين يوم محدد اللي فيه هيتجسد ويخلص البشرية قال عنه في ذلك اليوم ايه اللي هيحصل في اليوم ده يا ربي يوم تجسدك يوم ظهورك بالجسد قال في ذلك اليوم يكون غصن الرب بهاء ومجدا اولا مين غصن الرب غصن الرب يا احبائي هو السيد المسيح ذكر في العهد القديم سبع مرات ان المسيح دعي غصن الرب والعجيبة ان السبع مرات يعني مربوطين بالاناجيل الاربعة ارتباط بديع جدا اولا في سفر اشعياء الاصحاح 11 يقول يخرج قضيب من جذع يسة عشان كده اللي مننا ياخد باله النهاردة يسة ده مين ده ابو داوود لو خدت بالك في انجيل العشية المسيح لما كان بيتحاور مع الفريسيين ورؤساء اليهود بيقول لهم ايه المسيح المسيا ابن من هو قالوا له ابن داوود ليه لان نبوة اشعياء بتقول كده يخرج قضيب من جذع يس من عيلة يس وينبت غصن من اصوله ماله الغصن ده قال يحل عليه روح الرب يقضي بالعدل للمساكين فغصن الرب هنا هيبقى ايه شغلته ملك يقضي ايضا ذكر غصن الرب ان هو ملك في ارمية 23 يقول ها ايام تأتي يقول الرب اقيم لداود غصن بر ماله قال يملك ملك وينجح يبقى مذكور السيد المسيح ان غصن بر انه عمله ايه الاول ان هو ملك ايضا في ارمية ذكر المسيح كغصن وايضا عمله عمل ملوكي قال في تلك الايام وفي ذلك الزمان انبت لداود غصن البر فيجري عدلا وبرا على الارض يبقى إذن المسيح ذكر إن هو غصن بر هيعمل إيه؟ هيملك وده يا أحبائي محور الإنجيل الأول إنجيل متى إنجيل متى بيتكلم عن المسيح الملك كملك ذكر النسب بتاعه كملك دول المجوس يقولوا أين هو المولود ملك إسرائيل كملك لما تعلق على الخشبة كتب عنوان علته هذا هو يسوع ملك اليهود أيضا يا أحبائي ذكر السيد المسيح كغصن لكن الغصن في المرة دي هيكون خادم هيكون عبد في سفر زكريا الإصحاح الثالث يقول لأني هانذا آتي بعبدي الغصن يبقى الغصن هنا إيه عبد وده إيه يا أحبائي ده محور إنجيل القديس ماري مرقس معلمنا القديس ماري مرقس ركز في حياة السيد المسيح أن المسيح خادم ما جاء ليخدم بل ليخدم ويبذل نفسه عوض عن كثيرين طيب إنجيل القديس لوقا إنجيل القديس لوقا ركز على المسيح الإنسان الكامل ابن الإنسان ودي ذكرت في سفر زكريا الإصحاح السادس هوذا الرجل الغصن اسمه يبقى هنا الصفة اللي بينسبها للغصن ايه ان هو رجل ان هو انسان ايضا في سفر اشعياء 53 تنبأ ان الغصن هيكون انسان قال ينبت قدامه كفرخ وكعرق من ارض يابسة لا صورة له ولا جمال بيتكلم على المسيح ابن الانسان طب يتبقى انجيل معلمنا القديس يوحنا القديس يوحنا ركز على المسيح ابن الله ودي عنوان الاية بتاعت النهاردة في ذلك اليوم يكون غصن الرب ايه المرة دي شفنا غصن الرب ملك شفنا غصن الرب خادم شفنا غصن الرب ابن الانسان دلوقتي بنرى غصن الرب ايه ابن الله في ذلك اليوم يكون غصن الرب ايه بهاء ومجد ليه لان غصن الرب ده مين السيد المسيح اللي هو بهاء مجد الله يبقى لما بيتكلم على غصن الرب بيتكلم على السيد المسيح عشان كده يا احبائي معلمنا القديس متى في الاصحاح الاول ايه متاسف في الاصحاح الثاني لما السيد المسيح هرب لمصر ورجع قال سكنوا في مدينه الناصره لكي يتم ما قيل بالانبياء انه سيدعى ناصريا لو رجعت فتشت كل الكتب النبويه هتلاقي لم يذكر هذه النبوه تقول لي طب ازاي اقول لك كلمة ناصرة معناها غصن كلمة ناصرة معناها غصن فالعهد القديم اتنبأ ان السيد المسيح ايه غصن غصن يعني ايه الغصن دوت فرع في الكرمة شجرة العنب طب الكرمة هي مين اسرائيل والمسيح غصن خرج من شعب اسرائيل طب الجذر بتاعه اصل العيلة بتاعته مين بحسب الجسد يس من بيت داوود يبقى لما بيقول ان السيد المسيح غصن بيتكلم على السيد المسيح من جهة تجسده من جهة ناسوته لكنه غصن الرب مش غصن عادي مش انسان عادي لا ده غصن ربنا ده هو ده اللي مولود من الاب ده هو ده بهاء مجده ورسم جوهره فلما بيقول في ذلك اليوم يكون غصن الرب يوم التجسد اللي هيظهر ده غصن ده من جهة ناسوته لكنه هو الرب من جهة لاهوته في ذلك اليوم يكون غصن الرب ايه بهاء ومجدا يوم التجسد يا احبائي يوم دخول السيد المسيح بالجسد للعالم زي ما قلنا نمرة واحد صار كغصن في شجرة يس من جهة ناسوت صح هو غصن لكنه في بهاء وفي مجد وده اللي حصل في ميلاد السيد المسيح لما السيد المسيح اتولد الرعاه ظهر ليهم جمهور من الملائكة ويقول معلمنا القديس لوقا مجد الرب أضاء حولهم ده يوم ايه يوم ظهور الغصن يوم ايه بهاء ومجد ايضا يوم ظهوره كان يوم بهاء ومجد لانه في ميلاده ظهر في المشرق نجم والنجم ده كان في بهاء ومجد عظيم اقوى من بهاء ومجد نور الشمس حتى انه كان بيقود المجوس في سفرهم فكان النجم ده بيظهر بالنهار فكون انه كان بيظهر بالنهار ده دليل ان ضوءه اقوى من ضوء الشمس فعلا يوم تجسده يوم ايه يوم بهاء ويوم مجد ايضا يا احبائي في تجسده سمعنا سمعان الشيخ لما حمل الطفل قال عنه بالنبوة نور اعلان للامم وايه ومجدا لشعبك اسرائيل يبقى فعلا في ذلك اليوم يوم التجسد يكون غصن الرب المسيح الله الظاهر في الجسد في بهاء وفي مجد احنا بنوصف ايه يا احبائي احنا بنوصف الخلاص اللي الله اعده للانسان اللي شعر بضعفه ورايح يرتبط بالمسيح ادي الخلاص اول مرحله فيه التجسد في ذلك اليوم يكون غصن الرب بهاء ومجدا طب لو خدناها للمعنى الروحي لحياتنا احنا اقول لك في ذلك اليوم هو اليوم اللي النفس فينا تشعر فيه بمنتهى الضعف وفي ذات الوقت يظهر المسيح في حياة هذه النفس في بهاء وفي مجد ويصير هذا اليوم في حياة الإنسان يوم لا ينسى وكل إنسان عايش مع ربنا يذكر هذا اليوم اليوم اللي كان شاعر فيه بمنتهى الضعف وبمنتهى التخلي وفي الوقت نفسه استعلنت ليه قوة ومحبة المسيح بصورة قوية فيذكر هذا اليوم يقول في ذلك اليوم أنا منساش اليوم اللي ظهر فيه السيد المسيح في حياتي في بهاء وفي مجد واليوم ده غير حياتي اليوم ده يا أحبائي هو يوم مشهور في حياة كل القديسين كل قديس عنده ذلك اليوم دوت أبونا القديس يعقوب لو سألته ايه اليوم بتاعك يا يعقوب قال لك منساش اليوم اللي انا كنت فيه منتهى الضعف يوم ما كنت راجع من عند خالي لبان وعرفت ان عيسو اخويا هيقابلني وانا من 21 سنة ضحكت عليه وظلمته فارتعب ابونا يعقوب رعب شديد ليه قال لك هيقضي على الام والبنين هيضيع كل اللي معايا وهو في حالة ضعف دوت وقف وصارعه انسان حتى مطلع الفجر وفي ذلك اليوم سيد المسيح قال له لا يدعى اسمك يعقوب بل اسرائيل مهما مرت ايام بقى ابونا يعقوب يقول لك انا منساش هذا اليوم اليوم اللي كنت فيه منتهى الضعف وفي الوقت نفسه شفت قوة الله الفائقة وصار هذا اليوم يوم تغيير في حياة ابونا يعقوب لا يدعى اسمك بعد يعقوب بل اسرائيل ولك يا احبائي في حياة كل القديسين يعني في حياة واحد زي موسى النبي امبارح كنا بنتكلم على موسى النبي لو سألت موسى ايه اليوم بتاعك يقول لك انا منساش يوم ما كان عمري 80 سنة وال 80 سنة ديت موسى النبي لما كتب المزمور 90 قال ان سنو ايام حياتنا 70 وان كانت مع الشدة 80 يعني اخرنا 80 سنة وبعد كده خلاص مفيش مننا رجا كبني ادمين طب موسى وصل لل 80 ديت يعني منتهى الضعف وهربان من مصر 40 سنة عايش في البرية ايه بيرعى شوية غنم في منتهى الضعف شاعر موسى في نفسه ان هو كان لنا في انفسنا حكم الموت طب ايه اللي حصل في ذلك اليوم يا موسى اليوم الذي لا ينسى في حياتك قال في ذلك اليوم كان ايه غصن الرب بهاء ومجدا منساش لما شفت المنظر العجيب دوت ايه عليقة متقدة بالنار والعليقة لا تحرق فملت لانظر هذا المنظر وكان اليوم ده هو يوم ارسالية موسى قال له هلم فارسلك قال له طب رب لما هتبعتني هتعمل ايه قال له اكون مع فمك لا يمكن موسى ينسى هذا اليوم طب يا احبائي ده يعقوب وده موسى وامسك كل رجال الله القديسين هتلاقي عندهم ذلك اليوم طب اسألك واسأل نفسي هل احنا يا احبائي عشنا ذلك اليوم هل عشنا ذلك اليوم هل في فعلا في حياة كل واحد مننا في يوم ما بينساهوش اليوم اللي كان في منتهى الضعف كان عديم القوة لكن في اليوم دوت تجلت نعمة الله الغنية في حياتي ومنساش اليوم ده وصار هذا اليوم تغيير تغيير في حياة الإنسان طب يا احبائي ما كناش اختبرنا هذا اليوم طب ما يمكن يكون اليوم هو هذا اليوم يمكن يكون اليوم هو هذا اليوم ان النفس كده ترفع نفسك كده لربنا قول له رب كفايه بقى هفضل لغايه امتى يا ربي اسمع عن بهائك وعن مجدك حتى لغايه امتى اسمع عن عملك في الكنيسه وعملك في القديسين وانا اكون محروم من التمتع بالبهاء والمجد دوت نفسي يا ربي تعلن مجدك داخل قلبي ويكون اليوم دوت تكون النهارده هو ايه يوم بهاء ويوم مجد في حياه الانسان في ذلك اليوم يكون غصن الرب بهاء ومجدا وثمر الأرض فخرا وزينة ثمر الارض ده ايه بالطبيعة البشرية لان متاخدة منين متاخدة من تراب الارض في ذلك اليوم يوم التجسد عندما صار مسيحنا ظهر في الهيئة كإنسان في بهاء وفي مجد أخذت الطبيعة البشرية ثمر الأرض صار فخرا وزينة افتخرت البشرية بهذا اليوم حتى صار هذا اليوم هو محور التاريخ بتاع البشرية كله ده فخر البشرية مفيش حدث حصل يفتخر به الإنسان على مدار العصور إلا إيه إلا يوم ظهور المسيح في الجسد يوم ظهور غصن الرب فصار هذا اليوم إيه فخر وزينة للطبيعة البشرية إن إلهنا صار في الهيئة كإنسان ده إيه ده ده يوم فخر البشرية علشان كده نصلي في القداس ونقول لربنا باركت طبيعتي فيك فخر كمسيحي إيه إن المسيح ابن الله أخذ طبيعة البشرية بس يا أحبائي بيقول نقطة فخر وزينة لمين قال للناجين من إسرائيل الفخر ده معروض على كل البشرية لكن مش الكل متمتع به لكن مين الناجين من إسرائيل اللي ارتبطوا بيه اللي انفصلوا عن العالم انفصلوا عن الخطايا اللي انفصلوا عن الشرور واتحدوا في الغصن دوت عشان كده ان كان السيد المسيح دعي غصن فاحنا دعينا اقسام قال لنا انا الكرمة وانتم ايه الاقسام تثبت فيا تجيب ثمر فايه التجسد يا احبائي التجسد يا احبائي هو فخر وزينة البشرية ياما تسمع واحد يقول لك ابونا انا قرفان من جسمي دوت الجسد وشهوات الجسد وضعفات الجسد اقول لك يوم ما يستعلن مجد المسيح بداخلك يطير الجسد دوت ايه الات بر لله الجسد ده اللي في وقت من الاوقات تقدم الات اسم للخطية عندما يستعلن المسيح داخل النفس يصير الجسد ده ايه الات بر لله اسالك ايه رايك في جسدك تقول لي ده الفخر بتاعي جسدي ليه ده انا اللي بخدم بيه ربنا ده انا اللي بتعب بيه من اجل ربنا ده انا اللي بصوم بيه ده انا اللي بعمل بيه مقنيات جسدي ده فخري قدام المسيح والزينة بتاعته اللي هتزين بيها هي ايه هي زينة العفة زينة الوداعة زينة تلجيم الطبيعة البشرية ده ايه ده ثمرة التجسد يا احبائي في ذلك اليوم يكون غصن الرب بهاء ومجدا وثمر الارض فخرا وزينة ياما تسمع كله بيقول كده دلوقتي اقول لك يا ابونا اصل انا انسان عاطفي اي كلمه حلوه تاثرني والعواطف ديت ربطاني اي حد يقول لي كلمه حلوه حتى لو انسان بعيد عن الايمان ممكن اتعلق بيه اقول لك العواطف اللي انت تعبان منها ديت واللي بتظن ان هي نقطه ضعف في حياتك ان ارتبطت ارتباط حقيقي بالسيد المسيح تصير هذه العواطف ليك فخر وزينه تصير فخر ليك لان فعلا لا يمكن يرتبط بالسيد المسيح الا الانسان العاطفي السيد المسيح عايز حكم عايز عواطف مشاعر لسه النهارده الانجيل بتاع العشيه تحب الرب الهك من كل قلبك والسيد المسيح لما لقى ال ال الراجل دوت بتاع الكتبه جاوب المسيح كده فالسيد المسيح قال له لست بعيدا عن ملكوت الله فعلا لما الانسان تبقى كل عواطفه كل قلبه كل محبته بدل ما لا تفض ينابيعك الى خارج بدل ما المحبه بتاعتنا نسكبها للناس بتوع العالم والخطايا العالم والوحشات العالم او حتى في العلاقات ال ال ال الانسانيه الطبيعيه لا ده العواطف كلها للمسيح ومن خلال محبتي للمسيح احب مراتي واحب اولادي واحب الناس فالعواطف اللي الانسان بيشتكي منها ديت يوم ما يرتبط ارتباط حقيقي بالسيد المسيح تصير العواطف دي فخر له فخر ليه طبعا كل اللي ارتبطوا بحب حقيقي للسيد المسيح ده فخرهم حبناك من كل قلبنا ويصير ايضا زينة لهذه النفس لان زينة النفس يا احبائي في ارتباطها بعرسها المسيح يكمل في العدد الثالث ويقول ويكون ان الذي يبقى في صهيون والذي يترك في اورشليم يسمى قدوسا كل من كتب للحياة في اورشليم اولا المعنى الحرفي قلنا لما هتحصل الحرب على إسرائيل بسبب خطاياهم والرجالة هيموتوا في الحرب والنساء مش هيلاقوا رجالة يرتبطوا بيهم في البعض هيتركوه الأعداء في أرض إسرائيل هيسبوا البعض زي سبي أشور وسبي بابل لكن في بعض هيبقى في إسرائيل قال عنهم ايه ويكون ان الذي يبقى في صهيون بعد السبي وبعد الحرب ديت اللي هيفضل عايش في صهيون والذي يترك في اورشليم مش هيروح لبابل ولا الاشور ماله يسمى قدوسا ليه لانه كتب للحياه في اورشليم ربنا خلاه يكمل بقيه حياته في ارض اورشليم طب دوت المعنى الحرفي بالنسبه لشعب اسرائيل طب المعنى الروحي اللي مقصود يا احبائي بيهم هي البقيه اللي هتؤمن بالسيد المسيح بصوا بيوصفها في يوم ظهوره بالجسد بيوصف الناس اللي هيامنوا بيه قال يكون ان الذي يبقى في صهيون والذي يترك في اورشليم نمره واحد يسمى قدوسا نمره اثنين البركه الثانيه كل من كتب للحياه في اورشليم اول حاجه يا احبائي النفس اللي ترتبط بالسيد المسيح اللي تؤمن بغصن البر اللي يظهر غصن البر في بهاء وفي مجد في حياه هذه النفس تسمى ايه تسمى قديس ان الذي يبقى في صهيون والذي يترك في اورشليم يدعى ايه قدوسا يعني ايه قدوس يعني مخصص مفرز لله طب اللي مخصص ومفرز لربنا ده اسمه مكتوب في سفر الحياة كتب للحياة في اورشليم بس اورشليم السمائية يبقى كل اللي مكتوبين في سفر الحياة مين القديسين لان ملكوت السماء لا يدخلها قط دنس ولا نجس ما يدخلهاش الا القديسين طب احنا يا احبائي مكتوبين في سفر الحياة لكن علشان اسمنا لا يحذف يجب ان احنا نحيا في حياة القداسة نحيا في حياة القداسة قلت لك القداسة معناها ايه معناها التخصيص او الافراز لله يعني ايه التخصيص او الافراز لله يعني تكتب كده على قلبك مشغول اي محبة غريبة تيجي تدخل تقول لا قلبي دوت يدعى قدوسا ده مفرز للمسيح مفيش محبة غريبة تدخل إلا تدخل من خلال المسيح أكتب على فكري مشغول أما نحن فلنا فكر المسيح ده مين ده ده اللي يدعى قدوس طب ده ماله ده ده اسمه يتكتب في سفر الحياة يا أحبائي هي دي فرحتنا صدقني مش هندوق فرح حقيقي بقولها لك بمنتهى الأمان ما لم نتذوق محبة المسيح ونحب المسيح من كل القلب اي حاجة في الارض نتعلق بيها ونحبها بتذلنا خدها قاعدة وراجعها في حياتك اي حاجة انا قلت لك المرة اللي فاتت يا رب تتعلق باولادك هيبقى اللي هيتعبوك في حياتك ولادك انا بقول لك بصراحة اي حاجة قلبك يتعلق بيها اب ام اخ اخت زوج زوجة انسان ايا كان هتتذل بسببه طب امال ايه اللي يفرحني اقول لك اللي يفرحك انك تصير قدوس للمسيح مفرز مخصص ملك المسيح بتاعه قلبي وفكري وعواطفي وحياتي وجهدي كل يا رب بجملتي ليك انا لحبيبي يوم ما تدوق ديت صدقني هو ده يوم الفرح الحقيقي لانه ايه قال آه السيد المسيح لا ينزع احد فرحكم منكم حد هيقدر يشيل المسيح اللي في قلبك حد حد هيقدر يغير محبته اللي في قلبك مستحيل وانت فرحتك مين المسيح اللي ساكن جوه يكمل يقول إذ غسل السيد قذر بنات صهيون ونق دم أورشليم من وسطها بروح القضاء وبروح الإحراق طبعا المعنى الحرف الأول قلنا اللي حصل دوت لأورشليم إيه ده قضاء ربنا عليهم بسبب الخطية اللي ذكرت في الإصحاح الثالث فنزل قضاء ربنا عليهم بإيه بإن الأعداء يروحوا يذلوهم وفي اليوم دوت اتحرقت كل الخطايا من أورشليم فربنا كأنه إيه كأنه غسل إسرائيل من خطاياه إذ غسل السيد قذر بنات صهيون اللي اتكلمنا عنهم الإصحاح الثالث غسل القذر بتاعهم ونق دم أورشليم من وسطها بإيه بروح القضاء وقعت دينونة ربنا عليهم في غزو أشور وغزو بابل وبروح الإحراق اتحرقت الخطايا من داخل إسرائيل طيب المعنى الروحي المعنى الروحي يا أحبائي دي المرحلة الثانية في الخلاص قلت لك المرحلة الأولى ان احنا بالتجسد نمنى الطبيعة الالهية ندعى قديسين تكتب اسمائنا في سفر الحياة ادي الخلاص اللي ربنا بيعده للنفس كل من كتب للحياة في اورشليم طب اسألك سؤال كل ده هيحصل ازاي ازاي هندعى قديسين وازاي هتكتب اسمائنا في سفر الحياة قال لك اذ غسل السيد قذر بنات صهيون ده هيحصل لما ربنا يغسل بنات صهيون ايه الغسيل ده يا احبائي ايه الغسيل هو غسيل المعموديه المعموديه قال عنها القديس بطرس لا ازاله وسخ الجسد امال ايه المعموديه دي بنحمي الطفل قال لا دي سؤال ضمير صالح من نحو الله فبقت المعمودية ايه بقت المعمودية ديت هي اللي بيها بننال الطبيعة الجديدة امبارح لما كنا بنتكلم على موسى قلنا شعب اسرائيل لما كان موجود في مصر كان في ذل فربنا حب يفسح الشعب بتاعه يعمل لهم رحله فراح واخدهم كده وشق لهم البحر الاحمر ومشوا ايه رحله في اعماق البحار ما شعب طلع من مصر مذلول 400 سنه ذل قال لهم طب تعالى افسحكم تعالى افرجكم على منظر حلو فراح معديين في البحر الاحمر والميه مشقوقه يبصوا كده يلاقوا السمك ويلاقوا الشعب المرجانيه منظر بديع خالص لكن قلت لهم امبارح انهم الحكايه مش حكايه فسحه امال ايه الفسحه اللي ربنا بيفسح بيها اولاده المعموديه المعموديه علمنا بولس الرسول قال لست اريد ايها الاخوه ان تجهلوا هذا السر ان ابائنا جميعهم اعتمدوا لموسى في البحر وفي السحابه دي كانت معموديه لاسرائيل طب ايه المعموديه دي قلت امبارح لو واحد عايش في ارض مصر يفتح عينه يلاقي الارض بتاعت مصر كلها ارض خضراء مصر معروفه طول عمرها بالنيل اللي فيها نخلي ارض مصر كلها مخضره طيب لو احنا عايشين في مصر مصر رمز للعالم رمز الخطيه تفتح عينك في العالم ايه العالم مزهزه ايه سهرات العالم وفسح العالم وشهوات العالم حاجه كده ايه حاجه مزهزه اقول لك طيب ادخل في المعموديه اطلع الناحيه الثانيه فتح عينك بقى الناحيه الثانيه تلاقي تلاقي صحراء تلاقي صحراء الله عملت ايه المعموديه اديتك استناره العالم اللي كان مزهزه في عينيك الارض اللي كانت باينه خضره دي وفرحان بيها لما شفتها على حياتها لقيتها صحراء ايه في الصحراء تعال نوديك سينا ونقول لك خد يا عم 100 فدان بتوعك يقول لي ولا ينفع عاملين لهم ايه؟ عامل لهم ايه؟ عملوا ينفعوا في ايه ال 100 فدان اللي في الصحراء دول ولا ليهم قيمه؟ اقول لك ادي العالم ادي العالم يا احباء ده ايه ده؟ ده الانسان اللي متعمد الانسان اللي نال الطبيعه الجديده العالم في نظره زباله صدقني ما فيش انا بقول الرسول قال ما كان لي ربح هذا قد حسبته من اجل المسيح نفايه شويه زباله امال ايه اللي بيبسطك يا عمي ايه اللي بيفرحك ايه اللي يملى عينيك قال ما يملاش عيني الا السماء ما يملاش عيني الا السماء ما يفرحنيش الا السماء ما تشبعنيش الا السماء امور الارض ما تشبعنيش غسل السيد قذر بنات صهيون الارتباط بالعالم يا احبائي محبه العالم في عينين المسيح ايه قذاره متاسف في الكلمه يعني قذاره صدقني كده واحد واخد في شويه طينه وفرحان بيهم قاعد يحط على جسمه ويحط في جيوبه وياكل فيها ويذوق نفسه بيها ادي العالم ادي العالم كل اللي بناكله ايه يا احبائي طين تراب كل اللي بنلبسه افخر ما بنلبس حرير تراب طين ايه اللي احنا بنتجمل بيه وبنتزين بيه شويه تراب ادي العالم يا احبائي قذاره والانسان قاعد ايه يعبي في جيوبه فلوس وياخد مقتنيات وشويه متع وملذات ايه قذاره طب ايه المعموديه غسل السيد قذر بنات صهيون اتغسلنا لا ازاله وسخ الجسد لا قذاره بقى الداخليه بل سؤال ضمير صالح من نحو الله طيب عمل ايه تاني السيد نقى دم اورشليم من وسطها شوفوا الخلاص يا احبائي شوفوا الخلاص البديع اللي المسيح اعده لينا في ذلك اليوم يكون غصن الرب بهاء ومجد ايه ونقى دم اورشليم من وسطها الخطيه يا احبائي افسدت دمنا بقى بيمشي فينا دم فاسد بقت الطبيعة البشرية طبيعة متمردة مهما أكثر الله من الإحسانات للإنسان الإنسان دائم التذمر دائم الشكوى شعب اسرائيل امبارح كنت بقول لكم عبد البحر ضحى وصار هتاف في البرية ونصرة أعظم الرب لأنه قد تمجد الفرس وراكبه ترحمه في البحر في منتهى مزقطتين بربنا بعد ثلاث أيام بالظبط في اليوم الثالث المية اللي معاهم خلصت فراحوا في حتة لقوا المية فيها مرة فتذمروا دول اللي من ثلاث أيام كانوا بيهتفوا وبيشكروا ربنا ونشكر الله الحمد لله ربنا نجاني بعد يومين تبص اللي بيقول لك ربنا نجاني دوت إف وفين ربنا ومين ربنا دم فاسد بيمشي فينا الطبيعة البشرية طب عايزين إيه؟ عايزين يتعمل لنا نقل دم على رأي أبونا بشوي ها عارف لما يكون واحد بيموت دمه فاسد في تسمم في دمه عنده لوكيما بتاعت الدم دي يعملوا ايه؟ يروحوا واخدين الدم من جسمه ويروح حاطين له دم ايه؟ دم نظيف اه احنا كده ربنا لقى دمنا فاسد قال لنا طب تعالى نقى دم اورشليم من وسطها غير دمنا بايه بدمه الالهي بالدم الكريم شوف الخلاص يا احبائي فصار يصري فينا دم ايه دم الهي دم سماوي عشان كده ربنا قال لاسرائيل في العهد القديم ما تشربوش دم الحيوانات ليه هل الحكايه مش ناقصه الحكايه مش ناقصه ما انتوا طبيعة بشرية قلنا في قذارة في ضعف كمان تشربوا دم حيوانات حيوانات على حيوانات الحكاية ايه تزيد في الوحش قال لا انا هديكوا دم تاني دم سماوي دم الهي نقى دم اورشليم من وسطها والعجيب يا احبائي ان كل ما يتكلم على دمه وجسده مسبح يتكلم على الميه خدها كده ايه فتش في الكتاب المقدس لا كمان لما يتكلم على التناول يتكلم قد على الغسيل يقول لك اذ غسل الرب قذر بنات صهيون ونقى دم اورشليم من وسطها الغسيل هو غسيل المعموديه تنقيه الدم ده ايه ده التناول لازم الاول المعموديه علشان نتناول عشان كده السيد المسيح على الصليب لما طعن نزل من جنبه ايه دم وميه ميه المعموديه والدم اللي احنا بنتناوله يغسل القذر بتاعنا وينقي دمنا بدمه يبقى الخلاص ايه يا احبائي قلنا بالتجسد نلنا الطبيعة الجديدة في ذلك اليوم في ملء الزمان لما ظهر مسيحنا بالجسد صارت الطبيعة البشرية في زينة وفي بهاء وفي مجد نلنا الطبيعة الإلهية طيب واحنا ماشيين في السكة محتاجين باستمرار ان احنا نتغسل وان دمنا يتنقى دي ايه ديت ديت التوبه غسل السيد قذر بنات صهيون او صح في بداية المشوار اتعمدنا طب وانا ماشي في الطريق يا ربي قال لي وانت ماشي رجليك بتتوسخ فقال له بطرس تعالى بص تغسل رجليك ده امتى ده ده يوم الخميس قبل ما يكسر جسده ودمه علشان يعلن انه لازم التوبة قال كده لبطرس قال له الذي اغتسل يا بطرس اللي استحمى ليس له حاجة الى الى غسل رجليه بل كله طاهر انا نقيتك غسلت القذر بتاعك في يوم معموديتك طب وانا في السكة بقى بتوسخ في وحشات في الفاظ في مناظر في افكار في كلمات في ضعفات يقول لي طب تعالى ايه اغسل رجليك اغسل رجلي وادخل ايه وادخل انقي دمي بالتناول من دم المسيح ايه تاني في الخلاص يا احبائي تجسد المعمودية التناول قال ايه تاني قال مرحلة تاني في الخلاص ايه بروح القضاء وبروح الإحراق هغسلك قلت لك الغسيل الأول غسيل المعمودية طب هغسلك بطريقة تاني إيه بروح القضاء وبروح الإحراق الآية دي ليها معنيين يا أحبائي أولا روح القضاء يعني إيه قضاء العدل ربنا علشان يغسلنا عشان ينقينا نقانا بروح القضاء إنه نفذ العدل الإلهي إن في حكم صادر علينا بالموت فالقضاء اتنفذ المسيح قال انا اخد الحكم ده عنكم يبقى المسيح لما غسلنا يا احبائي لما نقانا ما نقناش كده لا ده نقانا بالعدل بروح القضاء طيب ايه تاني قال روح الاحراق ايه روح الاحراق دي السيد المسيح زي ما احتمل عننا حكم الموت عشان يتم العدل الالهي احتمل ايضا نار الغضب الالهي على العصيان البشري روح الإحراق عشان كده كان في العهد القديم الذبايح لازم تتحرق بالنار ايه ربنا بيحرق الخطية ده المعنى الأول الصليب اللي بيه المسيح وهبنا الخلاص والطبيعة الجديدة طب المعنى الثاني روح القضاء وروح الإحراق ده ايه ده عمل الروح القدس داخل النفس قلت لك التجسد ادخل المعمودية انال الطبيعة الجديدة اتناول من جسد ربنا ودمه اتنقى طيب انا ماشي بقى في السكه بتيجي لخبطه بتيجي خطايا فيجي الروح القدس جوايا يعمل العملين دول العمل الاول يصير روح الله روح قضاء داخل هذه النفس يعني يعمل ايه يعني يبكت الواحد اول ما ابتدي اميل للخطايا ابتدي اميل للوحشات ابتدي اميل للعالم الروح القدس ايه يشتغل كقاضي كخصم قدام النفس دي يقعد يبكت في الواحد ده روح القضاء لو النفس خضعت لتبكيت الروح القدس واعترفت بخطاياها الروح القدس يعمل فيها ايه يحرقها فيصير الروح القدس روح قضاء روح تبكيت ايضا روح احراق ان اعترفنا بخطايانا يعمل ايه الروح القدس يغفر عشان كده لما بروح اعترف لابونا ابونا في اخر الاعتراف بعد ما يقرا لي التحليل ينفخ في وشي ايه النفخه دي سيد المسيح نفخ في وجه تلاميذه القديسين وقال لهم اقبلوا الروح القدس يعمل ايه ده يحرق خطايا التائبين يحرق خطايا التائبين هيجي واحد ابونا قرا التحليل خد التحليل ولا تحليلي ولا تحليل البطرك ولا تحليل مجمع مقية هيفكك من الخطية ما لم تقدم توب هو يعني هو التحليل ده سحر لا مش سحر ده الروح القدس طب ده يعمل ايه دوت ده يحرق خطايا التائب يحرق خطايا اللي خضع لروح القضاء لروح التبكيت اللي توبخ من الاصحاح الثالث وبكت نفسه ورجع لله تايب ومقدم خطيته قدام ربنا الروح القدس يحرقها ده اللي السيد بيغسل بيه قذر بنات صهيون روح القضاء وروح الإحراق يكمل في العدد الخامس يقول الثمرة اللي بعد كده للخلاص يخلق الرب على كل مكان من جبل صهيون وعلى محفلها سحابة نهارا ودخانا ولمعان نار ملتهبة ليلا لأنه على كل مجد غطاء شعب إسرائيل لما كان في البرية كانوا مقادين بربنا طب ربنا كان بيقودهم ازاي كان في عمود سحاب في النهار يظلل عليهم ويمشي قدامهم وهم عينيهم على العمود يمشي وراه بالليل يصير عمود السحاب عمود نور ينور لهم البرية ويمشي وراه وقال كده الكتاب بحسب أمر الرب كانوا ينزلون وبحسب أمر الرب كانوا يرتحلون عينيهم على السحاب تقودهم وكانت السحابة يا أحبائي علامة حضور ربنا كانت السحابة علامة حضور ربنا عشان كده لما يقعدوا يحطوا الخيمة في النص والسحابة تبقى في النص مخلصنا في وسط الكنيسة طب لما يتحركوا يقول لهم لا أنا أطلع بقى قدام عشان أقودكم فتطلع السحابة قدام فكانت السحابة دي رمز لحضور ربنا طيب نطبق علينا قلت لك اتغسلنا غسل السيد قذر بنات صهيون وبررنا غير دمنا نقى دم اورشليم بدمه ودان الخطيه بالروح القدس اللي ساكن فينا بروح القضاء وروح الاحراق ما بقاش غير حاجه واحده ان لما تصير الكنيسه في هذا الحال ياتي مخلصنا ويحل في وسطنا يدعى اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا ما كانش ممكن يا احباء الله يحل في وسط شعبه الا لما يغسلهم من القذر والروح القدس يبكتهم لكن ما كانش ممكن المسيح يسكن في وسطهم وفي خطيه يعني اقول لك الرمز في العهد القديم في العهد القديم ربنا قال لهم اعملوا لي خيمه هسكن في وسطيكم ايه الخيمه دي مسكن الله حضور الله وفد شعبه طب تصور تبقى الخيمه موجوده وعلى بعد 5 متر ولا 10 متر من الخيمه راجل بيزني وراجل بيقتل وراجل بيشتم تقول لي ايه ده ده اله ده اللي يقعد في وسط القذاره دي آه لا الله طب ما هو كان في وسطيهم قال لهم انا علشان اكون في وسطيكم لازم يبقى فيه مذبح ولازم ذبيحه توضع على المذبح نار لا تطفأ كان في ذبايح كتير عند اسرائيل بس كان عندهم ذبيحه اسمها ذبيحه المحرقه قال دي ايه ديت ديت طول النهار تشيلوا خروف وتحطوا خروف تشيلوا خروف وتحطوا خروف طول النهار والليل نار لا تطفأ لا نهار ولا ليل ليه دي؟ ده روح القضاء وروح الاحراق انا اسكن في وسطيكم وحواليا ده ده الله الله ساكن في وسط شعبه وحواليه الخطايا والنجاسات دي ده يطيعها ازاي ربنا ادم لما غلط قال ادم ما ينفعش نمشي مع بعضينا خلاص النور والظلمه والضلمه ما يتقابلوش مع بعض امشي اطلع بره ليه اي شركه للنور مع الظلم ما يشتركوش طب يا رب ما انت جيت سكنت في وسط النجاسه دي قال لا ما كان في مذبح وعلى المذبح دي نار قضاء نار احراق لا تطفأ طب ده كان الرمز في العهد القديم طب الكنيسة في العهد الجديد ايه الصليب الصليب ايه ده روح القضاء وروح الاحراق المسيح بيقول اذا اجتمع اثنين او ثلاثة باسم انا اكون في وسطه طب رب ما احنا فينا خطايا وفينا نجاسة تقعد في وسط انجاس متأسف يعني ما انا طبيعتي كده قال لي لا ما انا على الصليب ايه اتوفى العدل الالهي بتاع خطيتك روح قضاء واتحرقت خطيتك على المسيح اللي حرق على الصليب بنار العدل الالهي عشان كده خرج على الصليب قال له الهي الهي لماذا تركتني شوف يا احبائي ثمرة الخلاص ايه الكنيسة تنقت وتمتعت بحضور الله في وسط الكنيسة طب على مستوى الكنيسة اه فعلا قال كده اذا اجتمع اثنين او ثلاثة باسم انا اكون فين في وسطه يخلق الرب على كل مكان اي مكان يجتمعوا فيه اثنين او ثلاثة باسمي السحابة دي هتيجي في وسطيهم حلول الله اذا اجتمع اثنين او ثلاثة باسمي انا اكون في وسطهم طب ده على مستوى الكنيسة طب على مستوى النفس ياما نسمع واحد يقول لك ابونا مش حاسس بربنا مش شعب بايدين ربنا اقول لك ليه قلت لك الله ما يحلش في هيكل الا هيكل مقدس عايز تشعر بحضور الله عايز تشعر بسحابة المجد دي بتظلل عليك في شرط ايه ما يكونش في كبارة ما يكونش في كبارة احنا هيكل ربنا طب لما دنس الهيكل ما يسكن ازاي ربنا في وسط القذارة دي يقول لك سلك بروح القضاء ابكتك ووبخك بشدة وبروح الإحراق إن اعترفت بخطيتك وندمت وتبت وانسحقت في التراب في الرماد بروح القدوس الناري أعمل إيه؟ أحرق الخطايا بتاعتك تحس بحضوري لكن يبقى في خطية في قلبي والمسيح بيشاور لي عليها وروح القدس بيبكتني عليها وأنا بعاند وبصر وعايز أمشي في نفس الطريق تقول لي مش حاسس بربنا ما طبعا يقعد إزاي والهيكل مش نظيف يقعد إزاي والهيكل مش نظيف وده سر إصرارنا يا أحبائي لما الإنسان بيبقى مصر على الخطية ما يتناولش يتناول ازاي يتناول ازاي يبقى انسان مدن في الهيكل وتناول طب ما ده جوه ما مش نضيف جوه لكن لما اخضع لروح القضاء وروح الاحراق واتبكت واقدم توبه قدام الله وروح القدس يحرق الخطيه من داخل قلبي فالهيكل ايه يتنقى لما الهيكل يتنقى المسيح يدخل في النظافه شوف احبائي الخلاص اللي عمله لنا ربنا يخلق الرب على كل مكان من جبل صهيون وعلى محفلها كنيسة ايه سحاب نهارا ودخان ولمعان نار ملتهبة ليلا يا احبائي لما النفس تتمتع بهذا الخلاص وتستشعر حضور الله لا تكف عن الجهاد لا نهار ولا ليل لا تكف عن الجهاد نهارا وليلا طبعا بقى لما استشعر حضور ربنا في حياتي واستشعر بمجد الله اتكاسل فيش تبص تلاقي النفس دي تحيا في جهاد في تعب في سعي دائم للملكوت لذيذة قوي السحابة دي موجودة نهار يعني في أثناء عملك إيه المسيح معاك نصلي ربنا نقول له اشترك مع عبيدك في كل عمل صالح طب وفي الليل وفي الليل يا أحبائي دوت الإحراق في الليل الواحد قبل ما ينام يجيب الخطية بتاعته يروح مقدمها كده قدام ربنا يقول له يا رب احرقها بروحك القدوس الناري بس دي الخطية اللي ايه الخطية اللي انا تايب عنها فنهارا في حضور ربنا حاضر معاك في وسط عملك وفي الليل في العشاء يحل الايه البكاء تقديم التوبة حرق الخطايا يقول لأنه على كل مجد غطاء طبعا يا أحبائي على كل مجد غطاء لأن الحاجة الغالية بنغطيها نداريها حاجة رخيصة فعلى كل مجد غطاء يا أحبائي بعد الخلاص اللي احنا اتكلمنا عنه دوت لما النفس تتمتع بهذا الخلاص لازم يكون غطاء يغطي المجد دوت ايه الغطاء اللي ربنا بيغطي بيه النفس في أغطية كثيرة يا أحبائي من أهم هذه الأغطية غطاء الألم والإحساس بالضعف بقول لك نفس اتمتعت بالطبيعة الجديدة وفي غسيل مستمر لخطاياها وفي تنقية لدمها ونقي دم اورشليم وفي الروح القدس بيعمل داخلها روح قضاء يبكتها وتقدم توبة روح إحراق توبة عن الخطية فتتمتع النفس بحضور المسيح الدائم يكون على كل مكان السحابة النفس دي يا أحبائي لو ربنا سابها كده تتكبر وتتنفخ وتحس إن هي بترتفع فيجي ربنا يقول لها المجد ده لازم اغطيه تغطيه بايه يا ربي قال اغطيه بشوية الام تجتازها النفس اغطيه بشوية احساس بالضعف وبالعجز ليه عشان المجد اللي جوه ده ما نرتفعش منه لألا ارتفع من فرط الاعلانات اعطيت شوكة في الجسد عشان ما اكبرش افضل كل مرة ايه الشوكة تروح نغزة في الواحد الواحد يفوق لو الشوكة دي ما كانتش موجودة كان ما أسهل إن الواحد يرتفع فربنا يقول لي الشوكة دي اللي فيك إيه دي ده الغطا اللي يغطي المجد عشان كده قال معلمنا بولس الرسول لنا هذا الكنز كنز مجد إلهي يا أحبائي مجد سماوي الخلاص بتاعنا بس الكنز ده في إناء خزف إناء ضعيف فعشان كده يا أحبائي ما نتعجبش الألم ما نتعجبش من الآلام اللي بنمر بيها ما نتعجبش لما من وقت للآخر تشعر النفس بمنتهى العجز وبمنتهى الضعف وبمنتهى التخلي ليه يا رب بتعمل كده يقول لي ده الغطا اللي هيغطي المجد اللي جواك على كل مجد غطاء امبارح لما كنت بتكلم على موسى بقول موسى في منتهى المجد تصور موسى ده فرعون رئيس اعظم دولة في العالم في ذلك الحين مصر سجد وارتعب من موسى تصور موسى ده يقف قدام البحر يشقه نصين الجبروت دوت تصور موسى يصلي ربنا ينزل لهم من من السماء بتفتح السماء صخرة يضربها طلع مية ايه المجد دوت طب تقدر تحتمل المجد ده يا موسى ولو تجاهلنا كل هذا المجد الوقتي اقول لك المجد الاعظم والجمال الحقيقي لموسى ايه انه كان كريم الله واحد كل شوية فين موسى يقول لك قاعد مع صاحبه طول النهار ده موسى لما هيوصل عند جبل سينا طلع على الجبل ايه طول النهار الناس تجيب له المشاكل وهو يقف يكلم ربنا يا رب فلان بيقول كذا وكذا وكذا اعمل له ايه يقول له قول له كذا ينزل يقول له ربنا بيقول لك كذا يسمع الثاني مشكله يروح طالع مع ربنا طول النهار لدرجه ان يسرون حماه قال له يا موسى انت ح... ما هو ده جوز بيته خايف عليه قال له يا موسى انت كده مش هتستحمل خلي ناس تساعدك ايه المجد ده يا احبائي موسى يكلم الله كما يكلم الرجل صاحبه موسى الوحيد في الكتاب المقدس اللي تجرأ ان يقف امام الله ويقول له ارني مجدك موسى الوحيد اللي وقف قدام ربنا اكتر من مرة يخلي ربنا يرجع عن حكمه هذا الامر الذي قلته انا افعله ده مين اللي بيقول مين اللي بيقول ده ربنا بيقول لموسى ايه المجد ده يا موسى ايه المجد ده يا موسى لدرجة ربنا لما حب يهلك الشعب بيقول له موسى ايه دعني موسى لو تسمح لا سيبني قال له لا دعني اهلك هذا الشعب يحتمل موسى دي ازاي ربنا خايف على موسى قال له المجد ده يا موسى لازم نغطيه نغطيه بايه بشعور بالعجز يمر بيه موسى من وقت لاخر راح امبارح رافدين وفي رافدين الشعب اتذمر على موسى وقف موسى عاجز عايزين يشربوا وقف موسى عاجز فوقف قدام ربنا يقول له يا رب ماذا افعل انا محتار يا رب انت يا موسى محتار انت موسى اللي اتهزبت بكل حكمة المصريين موسى انت اللي مقتدر في القول وفي الفعل مش عارف تتصرف قال يا رب مش عارف اتصرف محتار في المشكلة دي قال له يا موسى رافدين ده ايه ده ده الغطا اللي يغطي المجد بتاعك انك من وقت الاخر تشعر بالضعف تشعر بالعوز تشعر انك مش قادر حتى تفكر ولا تدبر الامر محتاج لا نعلم ماذا نفعل ولكن نحوك أعيننا ده إيه ده ده الغطا اللي غطى مجد يهوشافاط يهوشافاط ده عمل إصلاحات في إسرائيل جبارة راجل خد الكتاب المقدس تحت باطه وقعد يلف في كل أرض إسرائيل يكرز بكلمة الله ملك ربنا خاف عليه ربنا خاف عليه طب تعمل له إيه قال أغطي لك المجد ده يهوشافاط بإيه بالعجز يدخل في ضيقة يقف قدام ربنا ربنا مش عارف أعمل حاجة على كل مجد غطاء أيضا يا أحبائي ليها معنى آخر الخلاص اللي احنا اتكلمنا عنه دوت قلنا نمرة واحد التجسد غصن الرب بهاء ومجد وزينة في الأرض ده التجسد طب الأمر الثاني المعمودية والصليب قلنا غسل السيد قذر بنات صهيون ونقى دم أورشليم هذه الخطوة الثانية في الخلاص الخطوة الثالثة التبكيت والإحراق روح القضاء وروح الإحراق عمل الروح القدس داخل النفس الخطوة الرابعة حلول الله وسط شعبه يخلق الرب على كل مكان سحابة اقول لك هذا المجد هذا الخلاص عليه غطا ويا مناس تبص للخلاص دوت وكأن في برقع قدام عينيها تقول لك ابونا مش حاسس بالكلام اللي انتوا بتقولوه مش حاسس انتوا بتقولوا ربنا في وسطينا وعمل روح ربنا والقلب يلتهب بمحبة الله ويصير الله هو الكل في الكل صراحة الكلام ده انا ما بحسهوش ما, ما بيحصلش معايا يقول لك لأن هذا الخلاص عليه غطاء عليه غطاء على كل مجد غطاء هو في مجد أكثر من كده طب الغطاء ده يتكشف لمين يكشف للإنسان الجاد في إنسان يحيا في الحياة الروحية برخاوة أهو زي ما كنت بقول لهم امبارح من ضمن الاقتراحات اللي فرعون قدمها لموسى موسى بيقول له يا فرعون نروح نخرج بره نعبد ربنا قال له يعبد ربنا هنا في مصر ايه واحد عايز ربنا وعايز الخطيه احضر القداس واتناول واصلي وما فيش مشاكل خالص ونطلع بره في نجاساته وفي قدحاته وفي وحاشه وتقول لي مش حاسس بربنا تحس بيه ازاي؟ انت بتعبد ربنا جوه مصر. طب الاقتراح الثاني قال له روحوا بس ما تروحوش بعيد خليكم جنبينا هنا. روحوا اسجدوا وتعالوا لنا تاني. قلت لهم ده ايه ده العباده الموسميه. واحد ايه نروح لربنا في المرض. نروح ربنا في الامتحان، خلص الامتحان ارجع للعالم. نروح ربنا في الضيقه، خلص الضيقه ارجع للعالم، ده ايه مواسم ده؟ ده بيروح لربنا وبيجي في المواسم. تقول لي مش حاسس بربنا تحس بيه ازاي تحس بحضوره ازاي تحس بعمله داخل النفس ازاي مفيش جدية طب واحد او الاقتراح الثالث قال لهم طب روحوا اعبدوا ربنا وسيبوا الاطفال قلت لهم ايه قلت لهم ديت الخطايا يقول لك استنطب نسيب الخطايا كلها بس هنمسكك من خطايا واحده هنبطل دي ونبطل دي ونبطل بس يعني ديت معلش خليها ايه خليها معانا اقول لك ايه مربوط برضه مربوط برضه ما في واحد يقول لك بص يا ابونا انا اي حاجه اعملها بس الموضوع ده ما لا ده ما اقدرش ده مش عايز اسيبه تقول لي مش حاسس بربنا طبعا ما تحسش بربنا على كل مجد غطاء لما تكون جاد ربنا يكشف لك الغطاء عشان كده يا احبائي ان ما كنتش شاعر بحضور الله راجع نفسك لان السيد المسيح قال يشبه ملكوت السماوات كنز مخفى فحقر مخفي طب مين اللي يكتشفه رجل في همة في نشاط بيبحث بيدور يوم ما لقى الكنز ده يوم ما عرف ان الحياة مع المسيح مفرحة حتى ان ماكسيموس وديماديوس سابوا الحياة الملوكية وعاشوا في مغاير وفي شكوك ارض ده كنز اهوت فعرفوا ان الحياة مع المسيح كنز فايه قال لك من فرحه مضى وباع كل ما له يا رب ده انا ده انا اسيب الدنيا كلها بقى الخطيه دي هي اللي تحرمني منك مش عايزها بقى الانسان دوت هو اللي يحرمني منك مش عايزه لما ربنا يلاقيني جد كده يروح كاشف لي الغطا ادوق المجد دوت ادوق اللي اتمتعوا بيه ابائنا اخيرا يا احبائي اقول لكم عايز تتمتع بالمجد دوت ربنا سهل لك السكه وسهلها لي في الايه اللي بعد كده قال لك ايه وتكون مظله للفيء نهارا من الحر ولملجأ ولمخبأ من السيل ومن المطر عايز تكتشف أسرار الخلاص ده ربنا عمل مظلة ادخل تحتيها ايه المظلة ديت قال لك دي الكنيسة المظلة دي ايه الكنيسة بولس الرسول شاف المسيح في بهاء ومجد قال له يا رب طب نفسي اعيش معاك قول لي اعمل ايه قال له ادخل للمدينة وهناك يقال لك ماذا ينبغي أن تفعل مدينة إيه روح لحنانيا روح للأسقف روح للكنيسة عايز تتمتع بالمجد عايز الغطا يتكشف قال لك طب ادخل تحت المظلة ادخل في الخط اللي الكنيسة بترسمه يا أحبائي يعني مش عايز أتكلم على حد لكن بحزن جدا جدا جدا على أي إنسان يقاوم الكنيسة أنا يقاوم الكنيسة ده مش من بره ما بتكلمش على بره أنا مش دعوة اللي بره مش دعوة اللي بره بتكلم على اللي جوه الكنيسة جوه الكنيسة ويقاوم الكنيسة بحزن ليه مش هيتمتع بمجد اله ما انت مش هتدوق المجد الا لما تدخل في الصف دوت يسوع وقف في الصف يا احبائي ده هو رايح يتعمد من يوحنا وقف ومشي ورا اللي ماشيه ليه بنستكتر كده ليه في روح الكبريه ورفض الارشاد ليه ما امشي في الصف ادخل تحت المظله سنه تتفتح واسمع الصوت السماوي والروح حال مثل حمامه ادي المجد الالهي مش هتمتع بيه يا احبائي ما لم ادخل تحت المظله واخضع وامشي في الصف زي ما الكنيسه بتقول الكنيسه قالت لك صوم صوم ما تقاوحش كتير ما انا ما ما أبي انا بتكلم لانه فعلا هو ده طريق الخلاص بقولها لك بمنتهى الامانه بقولها بمنتهى الامانه بحب الناس كلها بس بمنتهى الامانه ما في خلاص خارج الكنيسه انا بقولها لك بمنتهى الصراحه حب الناس كلها بس ما فيش خلاص الا ادخل في الصف طول ما انت ماشي في الصف صدقني هتتمتع بهذا المجد بس امشي فيه بجديه قالت لي الكنيسة صوم صمت قالت لي الكنيسة صلي صلي قالت لي الكنيسة تناول اتناولت قالت لي الكنيسة ما تتناولش ما تناولتش ماشي ماشي في الطابور ادي المظلة يا احبائي اللي وضعها المسيح علشان نحتمي فيها ايه الكنيسة تكون مظلة للفيء الفيء اللي هو التغطية من الحرارة الشديدة مظلة للفيء نهارا من الحر وملجأ ومخبأ من السيل ومن المطر كنيسة مظلة فعلا المظلة ديت الإنسان يدخل بداخلها يحتمي من التجارب الشديدة لأن في نوعين من التجارب قال الكنيسة ملجأ ومخبأ من السيل ومن القطر نمرة واحد الكنيسة ملجأ كنيسة مظلة أدخل أحتمي فيها أيضا الكنيسة ملجأ العهد القديم ربنا أقام مدن الملجأ إيه يهرب فيها كل قاتل سهل واحد عامل خطية يدخل يجري يدخل مدينة الملجأ خلاص في حماية عشان كده يا أحبائي الكتاب المقدس قال كلمة لطيفة قوي في واحد اسمه أبنير كان قائد الجيش بتاع شاول اتقتل قرب مدينة حبرون فداوود لما رثاه قال كموت أحمق يموت أبنير طب ليه قال كموت أحمق أصل أبنير كان جوه مدينة حبرون جوه مدينة حبرون ما قدرش حد يجي يموته فيقام راح واخده على باب المدينة وراح مموته قال له ايه الحماقة دي يا أبنير انت لو كنت قعدت جوه ما كنتش مت ايه اللي طلعك بره الملكة ايه اللي بعدك عن الكنيسة تبعد عن الكنيسة تلاقي بره الأسد الزائر اللي يقول ملتمس من يبتلعه فالكنيسة يا أحبائي لينا خيمة وملكة ملجأ ومخبأ والعالم ايه حر وسيل ومطر الحر يا احبائي هي التجارب اللي النفس بتمر بيها في العالم عشان كده نصلي ربنا في صلاه الغروب نقول له ايه ثقل النهار وحره لم احتم نص دي يعني الشمس كانت حاميه النهارده لا نص الدقات الشديده اللي مرينا بيها التجارب اللي جت يا رب ما كنتش محتاجها طب الحر دوت او التجارب فيه نوعين منه سيل ومطر السيل ده جاي من الارض والمطر ده جاي من السماء التجارب بعضها بتيجي من الشيطان وبعضها بتيجي من ربنا دول نوعين التجارب اللي النفس تمر بيها علشان كده السيد المسيح قال البيت اللي مبني على الصخر نزل المطر وجاءت الانهار السيل والمطر فصارت الكنيسه للنفس دي ايه ملجا في دي في تجارب ايه ادخل الكنيسه احتمي فيها لأننا احبائي نجري ونحتمي تحت هذه المظله من حر النهار ومن سيل المطر فهناك تكون لنا النجاه باسم الرب الذي له كل مجد واكرام من الان والى الابد امين